أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هنا المدرسة الربانية آمين يا رب وهذا فرع شرح الأربعين الربانية وقد انتهينا من اثني عشر حديثا وهذا هو الحديث الثالث عشر من الأربعين الربانية حديث اللسان اللهم قنا شر ألسنتنا عن عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأتني منها بشيء أتشبث منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أيها الإخوة جاء الإسلام وكان الناس في جاهلية جهلاء يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويلعبون الميسر فلما جاء الإسلام أمرهم في البداية بالتوحيد ولم تنزل شيء من شريعة الإسلام على مدار ثلاث عشرة سنة إلا التوحيد والصلاة الحمد لله على شرب الماء البارد ده نعمة من نعم ربنا العظيمة قولوا الحمد لله الحمد لله ان ربنا ادانا مسجد نقعد فيه والحمد لله ان ربنا ادانا مراوح تهوي علينا والحمد لله اللي ادانا واحد اسمه الشيخ محمد حسين يعقوب
والحمد لله ان ربنا اداني الربانيين الطيبين دولك اتكلم معاهم والحمد لله ان ربنا ادانا ميه نشربها والحمد لله ان ربنا ادانا كوبايه نشرب فيها الحمد لله ظل المسلمون في بداية الإسلام على أمرين فقط التوحيد والصلاة لأني زي ما بقول في كتاب السيرة يا رب يسر إتمامه آه إن آه الإسلام نقل الناس نقلة عظيمة جدا بس راعى شريعة الإسلام راعت نفوس الخلق واحدة واحدة خطوة خطوة فالتوحيد حتى تمكن التوحيد في القلوب لكن كم مع التوحيد ودي النقطة اللي كنت هنساها راعى الإسلام مع التوحيد الصلاة من أول يوم في الرسالة فرضت الصلاة كان الإسلام وفي صلاة عشان كده لما اشترط بعض المشركين قالوا نسلم ولكن لا نصلي قال لا خير في دين لا صلاة فيه فقالوا نصلي ولكن لا نسجد كيف نسجد فتصبح آساتنا أعلى من رؤوسنا قال لا خير في صلاة لا سجود فيها فمن أول يوم أنت تأخرت ليه النهاردة ربنا يهديك يا مختار ال- ومختار التاني ما جاش برضه النهارده بقى له مرتين ما بيجيش هاتوه اسالوا عليه من اول يوم في الاسلام كان في صلاه قد تكون غير الصلوات الخمس كانت صلاه بالليل وصلاه بالنهار قد تكون مش اربع ركعات ركعتين ركعتين ركعتين قد تكون لكن كان في صلاه كان في صلاه وكان في وضوء فربى الاسلام اتباعه من اول يوم على التوحيد ها والصلاه والصلاه وبعد كده بدات شرائع الاسلام من اول الهجره في المدينه تزيد واحده واحده فالصيام بدا بيوم عاشوراء وبعدين صيام رمضان الزكاه زكاة الفطر وبعدين زكاة المال وبعدين زكاة عروض التجارة وبعدين زكاة الس- الزروع والثمار وبعدين زكاة الإبل والأنعام زكاة وبعدين تكامل القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن والذكر وبعدين العمرة وبعدين الحج وبعدين شرائع الإسلام ها تتكامل واحدة واحدة فالأعرابي ده فوجئ ان شرائع الاسلام ايه اه كتير طب اعمل ايه ولا ايه هي دي اللي كنا بنتكلم فيها بقى في الدرس الاولاني انك انت تقوم بالليل اقرا قران ها ولا اقعد اذكر الله ولا اقعد ابحث اتعلم مساله من مسائل العلم واكتب مساله في الدعوه او اقوم اصلي ولا اتصل بالناس اصحيهم عشان يقوموا يصلوا ولا اخرج افتح الجامع وانور واكنس المسجد وانظف الحمامات واذن ولا تزاحم هذه الشرائع وسؤال الصحابي انا اول فايده استفيدها من هذا الحديث ايه علو الهمه إن شرائع الإسلام قد كثرت علي اللي شايف إن شرائع الإسلام كتيرة معناها إنه بيقول أنا عايز أعمل كل ده أعمله إزاي ساعدني ابن القيم له كلام متين في كتاب طريق الهجرتين قريناه قبل كده أكتر من مرة ولكن مش عايز الناس اللي سمعوه قبل كده يقول ايوه ايوه عارفه سمعته قبل كده قلناه قبل كده لا قلت قبل كده كتير ان كل ما تسمع حديث لسيدنا النبي صلي عليه ما تقولش انا سمعته قبل كده استفيد منه تاني هتلاقي نفسك تستفيد منه حاجة جديدة تسمع آية استفيد منها تاني تسمع كلام استفيد منه تاني كل مرة هتطلع بحاجة جديدة يقول ابن كي- ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وذلك أن تعلم أن الطريق إلى الله طريق واحدة قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهي جامعة لكل ما يرضي الله لكل ما يحبه الله ويرضاه طريق الى الله دي جامعه لكل ما يحبه الله ويرضاه وما يرضيه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه طريق واحد ومراضيه متعدده متنوعه فلذلك كانت هذه الطريق واحدة وهي في نفسها متعددة ومتنوعة اللي هي شرائع الإسلام واحد يسأل طب متعددة ومتنوعة ليه قال ابن القيم بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال كلها طرق مرضاته هذه التي جعلها الله سبحانه لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله لو ان اللي يرضي ربنا بس الصيام يا عم ماهر كان في ناس كتير ها ما يقدرش يصوم مش هيعرف يوصل لربنا ابدا لو ان اللي يرضي ربنا بس حفظ القران في ناس كتير ما تعرفش تحفظ لو اللي يرضي ربنا بس الحج والعمرة ناس كتير ما تقدرش تروح حج وعمرة يعمل ايه فعشان كده ربنا جعل مراضي متعددة صوم ما تقدرش صلي ما تقدرش بس احنا بنتكلم الكلام ده في النوافل ها آه، مش في الفرائض احسن واحد يقول ايه انا ما اقدرش اصلي خلاص هصوم ما اقدرش اصوم رمضان خلاص اصلي لا لا لا لا لا انا خايف بس لا تزهقوا مني طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا يبقى في لما يبقى في حاجة حرام اتركها مرة واحدة بمعنى ايه اصل الامر بالحجاب نهي عن التبرج معايا ولا لا فما يمش- ما ينفعش ان واحدة تقول ايه ان انا دلوقتي متبرجة بشعرها وبتتزوق اول حاجة تبطل زواق وبعدين تغطي شعرها وبعدين تطول الجيبة وبعدين لا لا لا لا لا لا, لا. المتبرجة بشعرها ومزوقة لما تتوب تعمل ايه تلبس النقاب هي دي توبتها مفيش توبة غير كده إذا ما عملتش كده يبقى إيه لسه ما تابتش لما نقول واحد ما بيصليش توبته إنه يعمل إيه يصلي وقتين ولا ثلاثة لو ساب صلاة واحدة يبقى كافر من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر ده مش انا اللي بقول كده ده سيدنا النبي صلي عليه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه الحديث في صحيح مسلم في صحيح مسلم عشان ما حدش يقول لي صحيح ولا ضعيف يبقى هي دي القضيه في الفرائض لازم تصلي الصلوات الخمس في جماعه خلف الامام في المسجد الصيام لازم تصوم رمضان التلاتين يوم مش نتدرب كده نصوم الاسبوع الاول اصل ده الاسلام المستنير ده مش اسلام لا مستنير ولا مظلم اللي يقول لك يعني ايه خد صلاتين في اليوم وخد اسبوع في رمضان وخ... ده مش اسلام الإسلام ده معناه- ده او اسلام غير اسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسلام النبي محمد صلى عليه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه خد الدين كله مره واحده ومن عاش هيشوف بقى اليومين دول هتشوف دين جديد خالص غير الاسلام بتاع سيدنا النبي فعشان كده خلي بالك من نفسك وخلي بالك من عيالك وخلي بالك من قلبك وخلي بالك من دينك وخلي بالك من العلم الشرعي وابدا بقى افهم تاخد من مين وما تاخدش من مين وتسمع ايه وما تسمعش ايه وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش وايه الصح وايه الغلط على قديمه على اصوله شاهد ان الفرائض الصلاة اهي الصيام اهو الزكاة قلت كتير لسه كنت بقول لواحد امبارح اوعى تقول ايه يعني انا عندي قول قول قول 5000 جنيه يا عم قول 6000 جنيه في 2.5% يعني ب 15 جنيه ب 150 جنيه اطلع 150 لا مفيش حاجه اسمها قول ده بالحسابات وبالدقي احسب انا عندي فلوس كام زكاتهم 2.5% يبقوا كام بعد لما اعرف بالظبط عندي راس مال كام وزكاته كام اقول بدل ما هم خمسة خليهم ستة خليهم عشر بدل ما اطلع اتنين ونص في المية اطلع خمسة في المية ينفع بس مش ابتداء كده يا عم بالبركة قلنا دي ما اسمهاش بركة اسمها بلطجة ما تتبلطجش على ربنا يعني الصلاة الصيام الزكاة العمرة الحج الفرائض دي كده تقصير فيها ضيعت نفسك ثم بعد اتمام الفرائض اوعى تفكروا ان الفرائض بس هي اركان الاسلام الخمسه لا في فرائض كتير غض البصر عن الحرام فرض مش كده كل المؤمنين ايه يغضوا ابصارهم غض البصر اكرام الجار بر الوالدين صله الرحم حاجات كتير الفرائض كتير اعمل الفرائض بعد الفرائض بنقول ايه نقطه مهمه قوي ان في اعمال اللي هي ربنا قال ايه في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل لا يزال ها عبدي اللي هي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي هنا عبدي اللي عايز يبقى عبد لربنا ويوصل لربنا ويوصل لمرضاة ربنا يبدأ يزود نوافل هي دي اللي احنا بنقول فيها بقى ايه المجال فيها واسع صلاة وصيام وتلاوة قرآن ودعاء زي ما هنقول لكم الوقت شرائع الإسلام اللي هي 88 بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة شعب الإيمان انت في ساعتها في الحاجة دي بقى هنقول لك نقي ابدأ الأول جرب في تلاوة القرآن ها هتنفع ان انت تختم القرآن كل ثلاث ايام لا مش قادر طب قيام ليل بتكون كل ليلة 20 30 ركعة لا مش قادر طب صيام بتصوم يوم ويوم بصفة مستمرة صيف وشتاء طول عمرك لا مش قادر طب ذكر بتعمل لك مئة ألف كل يوم لا مش قادر طيب تقدر على ايه شوف نفسك تنفع في ايه جرب ده وجرب ده وجرب ده وجرب ده وزود ده ونقص ده وعدل ده المقياس فيه ايه اللي انت لقيت انك اقرب لربنا اتقنته واحسنته وابدا ركز عليه واعمله وخد من الباقي شذرات اسمع ابن القيم بيقول المنهج ده ازاي بيقول ايه اذا علم هذا فمن, فمن الناس من, من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم علم يتعلم علم والتعليم ويعلم الناس ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله ومن الناس من يكون طريق من يكون سيد عمله وطريقه إلى الله الصلاة ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه زي كده في العلم واحد تاني في الذكر واحد ثالث في الصلاة واحد خدام بيخدم المسلمين قاعد يعدل المكتب ويظبط الكرسي ويقدم الشاي ده شغلته ده اللي بيوصل منه لربنا ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده ومن الناس من يكون طريقه الصوم فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة أدي عشر أنواع تفتكر مين أحسن واحد في العشرة دول ها يا عم ماهر مين أحسن واحد ابن القيم يقول إيه بقى عن أحسن واحد خلي بالك معايا يقول إيه ومنهم جامع المنفذ السالك إلى ربه في كل واد الواصل إليه من كل طريق ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق فهو جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصب عينه يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهم فأينما كانت العبودية وجدته هناك إن كان علم وجدته مع أهله أو جهاد وجدته في صف المجاهدين أو صلاة وجدته مع القانتين أو ذكر وجدته في الذاكرين أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين أو مراقبة ومحبة وإنابة وسكينة وجدته في زمرة المحبين المستكينين يدين لله بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها لو قيل له ماذا تريد لقال أريد الله هو ده عم فتحي هو ده الراجل مش يقول تيجي تقول له انت بتعمل ايه لك يا عم انا طالب علم ماليش دعوة لا مفيش كده هو يريد الله لا علم يبقى تلاقيه مع بتوع العلم ناس بتصلي مع الصلاة لازم في الذكر ده اسمه واجب الوقت اسمه ايه آه واجب الوقت كل وقت بحالة حالة قال ايه عمر بن المنكدر بات محمد اخي قائما يصلي وبت اغمز رجل امي وما احب ان ليلتي بليلته هو اخوه واقف يصلي وهو قاعد يعمل ايه مش عندنا بيقولوا يكبس رجله ها بيعمل مساج لامه في في رجليها من تحت لما الناس تكبر بيحصل ايه بس المهم بربع جنيه خلاص بقى يا عم سابوك صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم كان الحاج عبد الستير يعني بيقول لعياله الصغيرين يلا كل واحد يمسك رجل يعمل رجل كده بربع جنيه بس الكلام ده من 20 سنه دلوقتي خلاص سابوه كبروا على الحاجات دي وما بقاش لاقي حد يعمل له رجلين الشاهد ايه قد يكون واجب الوقت بر الام وعشان كده اللي مش فاهم بيغلط بيغلط ان يكون واجب الوقت دلوقتي حالا الدعوة الى الله طلب العلم قيام الليل الذكر الصدقه رعاية الفقراء ادخال سرور على مسلم ايه ايه هو ده ان يبقى لو قيل له ما تريد من الاعمال لقال اريد الله اريد ان انفذ اوامر ربي حيث كانت واين كانت جالبة ما جلبت مقتضية ما اقتضت ليس لي مراد الا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا له فيها عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه سبحانه تسليم الثمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب يبقى أول فايدة بنستفيدها من الحديث ده إن شرائع الإسلام قد كسرت علي علو الهمة ويجي السؤال اللي دايما ما نلاقيش إجابته ونلاقي إجابته كلام عام برضه هنقول كلام عام كيف تعلو الهمم واحد همته تعبانه نقول له قوم الليل وهو عارف فضل قيام الليل ما بيقومش نقول له الرسول كان بيصوم شعبان كله بعت لي ورقه حضرته يقول لي الرسول قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الحديث ضعيف اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيه العلاء بن زياد منكر الحديث فلذلك بيعتمد عليه البطالين انا فريت الاسئله اللي انتوا كنتوا بعتينها الاسبوع اللي فات ما طلعتش منها غير بالسؤالين دول السؤال بتاع شعبان واحنا بنقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيحين لا تقدموا رمضان بيوم او يومين فيجوز الصيام لحد قبل رمضان بيوم او يومين السؤال الثاني يريد ان يستشعر طعم القران حقا ما اسرع وسيله لصفاء القلب من امراضه وعلله أسرع وسيلة ما تسألش عن كده ما فيش أسرع وسيلة لأن أمراض القلب وعلله زي ما قلنا في درس الظهر وإحنا لسه الظهر برضو ها قلنا إيه إن قد يتجدر ذنب وقد يتسرطن عيب ما يجيش ده يروح في يوم وليلة كنا بنقول برضو في أدوية إن مفيش دواء بيجيب اثر في نفس اللحظه في ادويه بتجيب اثر اه في قانون التداوي ارفض المسكنات بعض الناس بيعتمد على المسكنات عايش حياته بالمسكنات الكلام ده غلط ارفض المسكنات واعمل مبضع الجراح في السير الى الله قال لك كده عملت حداد نفسي عشر سنين فوجدت في وسطي زنارا عملت على قطعه خمس سنين الكلام ده واضح ولا ترجم قلناه قبل كده مرتين اقول كمان ثالث مره ثالث مرة لله ان قال ايه عملت حداد نفسي انا ما بتعاملش مع نفسي بالطبطبة وانما زي الحداد بالاجنة والمطرقة طخ قال لقيت في وسط الزنار يعني ايه في وسط الزنار ال ال كان زمان ايام عز الاسلام والمسلمين ان غير المسلمين لازم يتميزوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن يبقى الحرة تعرف والمسلم يعرف إزاي بأن يتميز أهل الكتابين بأن يلبس زنار يلبس في وسطه حزام الحزام ده بيقول عليه إن هو مش مسلم فقال لك اول ما التزمت لقيت في وسط زنار لما جيت افكر لقيت ان في قلبي شرك لقيت في قلبي كفر فمكثت في قطعه خمس سنين خمس سنين عشان يطلع من قلبه عبادة الهوى وعبادة النفس وعبادة الشهوات وعبادة الناس وعبادة النسوان وعبادة وعبادة قعد خمس سنين بالاجنه والشاكوش يعمل ايه؟ اه يقطع مش بالمسكنات ده الكلام اللي هنقوله في الدرس الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى بالتفصيل اللي هو ايه استئصال الاورام الخبيثه لازم البدايه تكون كده اما انك انت تاخد مسكنات هتفضل مريض على طول والمرض بيزيد بيزيد كيف تعلو الهمم واحد العلم العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا اللهم اشغلنا بالعلم النافع والعمل الصالح العلم يصعد بالهمة ويرفع طالبه عن حضيض التقليد العلم هو الذي يساعد على تصفية النية العلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتروى عن غيره هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل لذلك العلم يعلي الهمة لازم تتعلم ولكن دايما أقول لما أقول لك لازم تتعلم وإن العلم فرض أقول بعدها مباشرة القضية إنك تتعلم إيه مش موضوع تتعلم وخلاص أن كتير من الناس قاعد يمسك كتاب يقرا من هنا كلمتين ويقرا من هنا كلمتين ويقرا من هنا ويسمع من ده كلمتين يسمع لا لا لا لا لازم منهجية في الطلب أول حاجة نحدد أنت محتاج إيه ده اللي بنسميه علم المعاملة علم معاملة العبد لربه اللي بنقول ببساطة إن الشاب لما يبلغ أول واجب عليه نطق بالشهادتين يفهم يعني إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لازم يفهمها اتنين واجب عليه يصلي يبقى لازم يتعلم التطهر من النجاسات وكيفية الغسل وكيفية الوضوء وكيفية الصلاة الفقه نمرة ثلاثة لازم الإخلاص في العبادة دي لازم يتعلم يعني إيه الإخلاص لازم يحب ربنا شرط لا- فلازم يتعلم إزاي يحب ربنا أنت محتاج تتعلم إيه وبعدين نحط برنامج لهذا التعلم يبقى أول شيء إيه العلم عشان علو الهمة أن كل ما تتعلم يشحذ ذلك همتك للعمل اثنين البصيرة وهنأجل الكلام ده بقى لدرس المغرب بإذن الله تعالى احنا خدنا اليقظة والفكرة النهاردة البصيرة والعزم بإذن الله تعالى البصيرة ان يبقى البصيرة احنا قلنا البصر للعين والبصيرة للقلب ان قلبك بقى ينضف ويشوف يبقى لازم عشان تعلو همتك يكون عندك بصيرة ايه العمل اللي يقربك من ربنا اللي ينفعك اللي يشجعك اللي تجد نتيجته افضل عمل هو الذي يدفعك الى عمل اخر بعده دي البصيرة مش العمل اللي تتكل عليه ويدفعك إلى التكاسل ثلاثة إرادة الآخرة بكثرة ذكر الموت قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة كثرة ذكر الموت تدفع إلى العمل عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة قال على ما اجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللي حاسس انه هيموت تعالوا همته الحق اعمل حاجة قبل ما اموت قيل لبعض الزهاد ما ابلغ العظات قال النظر الى الاموات اللهم ارزقنا حسن الخاتمة من اسباب علو الهمة ايضا الاستعانة بالله والاستعانة بالله تكون باللهج بالدعاء أيها الإخوة إذا حددت هدفك إنك تريد الفردوس الأعلى من الجنة وحددت وسائل للوصول إلى هذا الهدف إذا, حد إذا حددت هدفك ووضعت وسائل للوصول إلى هذا الهدف يعني أنت حددت هدفك الفردوس الأعلى من الجنة ده الهدف بنهديك يا أحمد يا سعيد وصول والسامعين آه، الوصول إلى الفردوس الأعلى من الجنة ثم جعلت وسائل للوصول إلى الفردوس يا جماعة هي القضية مش بالأماني القضية أنك أنت توصل للفردوس الأعلى مش بتبقى أمنية وإنما تبقى رغبة عارمة نفسي أبقى جنب سيدنا النبي فاكرين لما قلت لكم قبل كده إن أنا نفسي وأشتهي وأتمنى أن يبقى بيتي جنب بيتنا جنب بيت سيدنا النبي كده في الجنة لازق الحيطة في الحيطة وافضل قاعد قدام الباب كده كل ما يخرج سيدنا النبي اشوفه كل ما حد يدخل عند سيدنا النبي ادخل معاه فلما جيت احسبها قلت ان اقرب ناس لسيدنا النبي هيبقوا مين العشرة المبشرين بالجنة وبعد منهم اهل بدر وبعد منهم بيعة الع... بيعة الشجرة وبعد منهم بقية الصحابة وبقية التابعين وبقية أتباع الت... يا ده أنا هبقى هبقى بعيد قوي لما نيجي في الترتيب ده ولكن قلت يا جماعة إن الجنة ما تتحسبش كده الجنة إيه؟ ما تتحسبش كده ممكن ربنا يجعل اللي حطه في حيطة سيدنا النبي 100 مليون 100 مليون واحد الجنة بقى لهم فيها ما يشاءون ماشي ده الهدف انك تبقى بيتك جنب بيت سيدنا النبي توصل لدي ازاي هي مش لعبة بقى اذا كنت انت بتزاحم 100 مليون 100 مليون واحد بيزحموك على الحتة دي داخلين مزاد علني اللي يدفع اكتر هو اللي هيسكن وانت شايف حالتك يعلم بها ربنا هتزاحم سيدنا ابو بكر في ايه هتسابق سيدنا عمر هتروح فين في وسط الناس دي فتشوف لك حاجه بقى انا اقدر اوصل فين الرسول قال اخواني اتوا بعدي امنوا بي ولم يروني عمل الواحد منهم بخمسين منا او منهم قال منكم قال لا يبقى انت عايز تبقى ده المشوار بعيد يا جماعه المشوار بعيد مش قصدي صعبها عليك لكن قصدي اقول لك الحقيقه يا ادم اخرج بعث النار قال يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة مطلوب إن أنت تبقى الواحد ده وبعدين نتفاهم بقى في الفردوس النتيجة النهائية لامتحان الدنيا واحد في الألف نسبة النجاح واحد في الألف وبعدين نشوف بقى هنوصل للفردوس الأعلى إزاي عشان نوصل لسيدنا النبي حطيت وسائل للوصول إلى الفردوس الأعلى ابدأ نفذ الوسائل دي الحل الوحيد عشان تقدر ان ربنا يعينك الاستعانة بالله والاشكال ان لو الهدف ده في دماغك كل ما تسجد تقول يا رب الدعاء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه ربنا خيره كتير وفضله واسع ويرزق من يشاء بغير حساب فاطلب اطلب وتمنى زي ما انت عايز خمسة صحبة أولي الهمم العالية صحبة أولي الهمم العالية المشكلة الكبيرة النهاردة في الناس اللي بتدخل على النت زي ما بقول لك كده بنقول له صوم شعبان جاي يقول لك ايه اذا انتصف شعبان فلا تصوم جابها منين من البطالين من الناس اللي مش عايزه تصوم زي ما بقول لك كده كنا زمان في اول التزامنا اول ما التزمنا كده وكنا صنططين وحلوين وامامير زيكم كده ها ف بدأنا نعمل اعتكاف فطلع لنا واحد شيخ كبير موجود معانا في البلد هو مش عايز يعتكف فيعمل ايه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه مفيش حاجه اسمها اعتكاف وطلع بفتنه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه والحديث صحيح والحديث ضعيف والحديث منكر والحديث مقلوب والحديث وفض الاعتكاف الناس مشيت وراه كل اللي عايز يفلت وده اللي انا قلته في وصف المنافقين الجدد التأول للتملص هو عايز يفلت من الدين بدين كنا برضو في اولها كده متحمسين بقى وزي ما قلت لكم كان ايه الشغل في حماسة الشباب فقلنا نقوم الليل كنا بنصلي بنص جزء كنا في الفلاحين بلدنا المعتمدية قرية صغننة كده ولسه آه، الناس دخول الدين حاجة جديدة فكنا بنصلي كان التراويح الناس بيصلوا بآية وآيتين وثلاثة بدأنا نصلي بنص جزء بنصف جزء في الليلة ثمان ركعات فنص جزء ما ينفعش فبدأنا نقوم الليل اللي هو اسمه التهجد بثلاث أجزاء الزيادة على ثمان ركعات بدعة ولا يجوز هذه بدعة والشيخ الألباني قال والشيخ و... و... و... طب أنت مش عايز تصلي سيب الناس تصلي مش عايز تعتكف سيب الناس تعتكف لا ازاي يسيب الناس تعتكف بقى ويبقى شكلهم احسن منه دول معتكفين والناس تقابله بره قال لا انت شيخ ومش معتكف معاهم ليه قال لا، الناس بتصلي في الجامع وانت ما بتصليش معاهم ليه هي دي صحبة البطالين فتنة وصحبة أصحاب الهمم العالية نعمة من نعم الله عليك اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة إن من فضل الله عليك أن يجمعك على الصالحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال هم الذين إذا رؤوا ذكر الله يذكرك بالطاعات اللي تشوفه يساعدك على التقرب إلى الله اللي تشوفه رؤيته تعلمك وتدفعك لعمل هم دول أولياء الله ستة المداومة والمثابرة والمرابطة في كل الظروف قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا و واتقوا الله لعلكم تفلحون سبعة دوام اليقظة واستحلاء اليقظة ثمانية الإخلاص تسعة الخروج عن المألوفات والعادات عشرة التفكر 11 الاجتهاد في حصر الذهن بحضور القلب دوما على الله 12 القصد وصدق الإرادة 13 التنافس بين الشخص وهمته 14 الحرص على الوقت 15 مجاهدة النفس 16 قصر الأمل 17 معرفة قيمة النفس 18 كمال العقل 19 جعل الهم هما واحدا 20 توفيق الله عز وجل المفروض تكون دي نمرة واحد توفيق الله عز وجل أيها الإخوة قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي إنما علم أن شرائع الإسلام كثيرة لما نظر إليها وعمل بها جميعها وهذا علو همة فاجتهد في أن تعلو همتك أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله